أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبعد فاني اسال الله تعالى ان يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وان يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما والا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا ولا تجعل فيه لاحد غيرك شيئا اللهم وفقنا لما تحب وترضى هذا الرجل يقول كانت البدايه مع ابني شهاب عندما جاءني في ذلك اليوم غاضبا وهو يسالني سؤال الغاضب المؤنب الراجل بيقول ان الولد جاله ذات مره وبيقول له هو احنا ما عندناش في بيتنا قيام ليل وسنه النبي صلى الله عليه وسلم ليه فبيقول فانا استغربت قوي يعني بيسالني السؤال ده سؤال غريب فاكتشفت ان هو كان قاعد في وسط اصحابه في المدرسه فكل واحد منهم كان بيفتخر على التاني باللي عنده من الامكانيات فالولد شهاب بيقول فانا قعدت وسط اصحابي فقلت لهم احنا عندنا تلفزيون 99 بوصه وعندنا دش وعندنا وعندنا وعندنا فولد من صحابه رد عليه وقال له واحنا عندنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وقيام الليل وصيام الاثنين والخميس الراجل بيقول انا انسان يعني من بيئة اجتماعية عالية الحمد لله أحافظ على الصلاة وعلى الصيام وعلى الحج وعلى سائر فروض الإسلام ولو شفتوا أعماله يبقى ده بالنسبة لنا يعني ما شاء الله بيقول أنا الحمد لله بحافظ على الاعتكاف شهر رمضان صيام العشر الأوائل من ذي الحجة رجل يعتبر في وسط الناس كده يعني كويس بيقول لكن الكلمة نزلت عليا منزل صعب قوي صحيح هو احنا مش في بيتنا ليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم وقيام الليل أول حاجة شدت انتباهي إن أنا ليا جار اسمه كمال ما بيصليش جاري من عشرين سنة وأنا ما فكرتش للحظة واحدة إن أنا أدعوه للصلاة كلام شهاب بقى يتردد جوايا فكل شوية بدأت أفكر فلقيت نفسي خدت عربيتي ورحت أحضر درس لقيت الدرس بعنوان هل تحب الإسلام؟ صحيح أنا عملت إيه للإسلام؟ أنا بقالي أربعين سنة مسلم وما عملتش حاجة للإسلام فبدأت أفكر أنا ممكن أعمل إيه؟ أنا ممكن أخدم ديني إزاي؟ أول فكرة جت في دماغي أنا راجل الحمد لله ثري فكرت إن أعمل عزومة للعمارة كلها افطار يوم خميس او يوم اثنين وعزمتهم وشغلت بقى الشاشه اللي 99 بوصه بس المره دي جبت درس الاحد الدعاه عن حب الاسلام وقعدنا احنا والجيران نتكلم في الموضوع شويه وبدات تبقى بيننا وبين بعض الفه وجبت جاري اللي بقاله 20 سنه ما بيصليش وربنا سبحانه وتعالى فتح بالعزومه دي وبقى سبب في انه بدا يجي معايا المسجد وبدا يصلي بدات افكر باسلوب مختلف ففي مره من المرات لقيت الموبايل بيرن وانا بقى عامله على نغمات الاغاني كلها مش عارف ليه في اللحظه دي انا اتضايقت وقلت ليه ما يبقاش النغمة بتاعة الأذان ولا دعاء جميل ليه ما بقاش كده فبدأت أغير ده في نفس الوقت بدأت أفكر إن أنا أعمل حاجة مختلفة ركبت الأسانسير في العمارة لقيته عاملين برضو نغمة ظريفة كده رحت فكرت في ساعتها إن أنا أجيب مجموعة من الدوائر الكهربائية ويبقى فيها دعاء الركوب فدخلت على شهاب لقيته نايم فلقيت كشكول كاتب فيه بابا لما حب الإسلام غير الأسانسير هو ده الموضوع يا جماعة لما حبيت الإسلام إيه اللي اتغير فيك؟ إيه اللي لازم يتغير فينا كلنا؟ محاضرتنا المرة اللي فاتت كانت أنا بعشق الإسلام أنت بتحب الإسلام حب عظيم قوي لو بتحبه لازم يظهر الكلام ده في تصرفاتك خلوني بس في الأول أديكم مشهد عايزكم تحسوه بوجدانكم اتصور معايا أن الإسلام ده راجل شخص ما الشخص ده مظلوم جدا بظلم أصحابه ليه والنبي صلى الله عليه وسلم والحديث في المسند وسنن أبي داود وحسنه الألباني يقول صلى الله عليه وسلم ما من امرئ يخذل امرأ مسلما في موطن ينتقص فيه من عرضه أو ينتهك فيه من حرمته إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته ده نصرة الأخ لأخوه أمال نصرتك للإسلام تبقى إيه لو إن أنت خذلت الإسلام ما نصرتش دينك ده عقابه يخذله الله في موطن يحب فيه نصرته وما من أحد ينصر مسلما في موطن ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله لو نصرته إن تنصروا الله ينصركم إن خذلته هتعيش اللي احنا عايشينه النهاردة من ذل وانهزام وقول زي ما انت عايز شوف بقى كمان الحديث الصعب جدا ده لمن لا ينصر المظلوم وانا بقول الإسلام مظلوم وسطنا يا شباب النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الحديث رواه أبو الشيخ في كتاب التوبيخ وحسنه الألباني يقول أمر بعبد من عباد الله يضرب في قبره مئة جلدة فلم يزل يسأل ويدعو عملت إيه؟ أضرب ليه مئة جلدة في القبر حتى صارت جلدة واحدة يعني قاعد يقول معلش أنا, أنا غلطان ما تعملوش فيا كده لغاية ما خفف عليه الأمر إلى إيه؟ جلدة واحدة فامتلئ قبره عليه نارا بصوت واحد بضربة واحدة القبر ولع نار فلما ارتفع عنه وأفاق قال على ما جلدتموني عملت فيكم ايه عشان تعملوا فيا كده ايه الغلطة اللي انا غلطتها قالوا انك صليت صلاة بغير طهور متعمد انه يصلي بغير وضوء ومررت على مظلوم فلم تنصر فلو مر الآن الإسلام هذا الرجل المظلوم بيننا ولم ننصره هل يكون هذا هو العقاب يبقى العقاب كده الإسلام يا شباب أمانة في رقبتي ورقبتك مش شغلانة الدعاء ولا شغلانة الشيوخ الإسلام ده دينك اللي لازم تنصره النهاردة من مكانك أول حاجة تنصره بيها إنه يبقى هو قضيتك يبقى هو همك الأول تعال نشوف نماذج من الصحابة وشوفوا أول ما أسلم فهم الإسلام إزاي يا دوبك بس يكون بايع النبي صلى الله عليه وسلم وشهد بين يديه بالشهادة وفي أول البعثة وتلاقيه بدأ يتغير 180 درجة ويفكر بأسلوب مختلف خالص حد منكم يعرف اسم الصحابي ده اسمه ضمان ابن ثعلبة الأثر عنه في سيرة ابن هشام والشيخ الألباني حسنه عن ابن عباس قال بعثت بنو سعد ابن بكر ضمام بن ثعلبة بعتوه للنبي صلى الله عليه وسلم علشان يستكشفوا الأمر ده يا عم روح شوف لنا الراجل اللي بيقول إنه نبي ده وإيه الموضوع فخد بعضه وذهب فأول ما دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم كان في نفر من أصحابه وكان ليه ضفيرتين كان شعره كبير قوي فكان ليه ضفيرتين كده فقال أيكم ابن عبد المطلب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا ابن عبد المطلب قال أمحمد أنت محمد قال نعم قال يا ابن عبد المطلب إني سائلك ومغلظ عليك في المسألة أنا هسألك بقى وسيبني بقى أطلع اللي عندي فلا تجدن في نفسك ما تزعلش بقى من كلامي اللي هقوله لك دلوقتي قال لا أجد في نفسي ما تخافش قول اللي انت عايزه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم قال أنشدك الله إلهك وإله من كان قبلك وإله من كائن بعدك آه الله بعثك إلينا رسولا قال اللهم نعم قال فأنشدك الله إلهك وإله من كان قبلك وإله من هو كائن بعدك آه الله أمرك أن تأمرنا أن نعبده وحده لا نشرك به شيئا وأن نخلع هذه الأنداد التي كانت آباؤنا يعبدون معه قال لك كده قال اللهم نعم راح قايل له تاني أنشدك الله وبدأ بقى يعدد له الحاجات إن ربك ده أمرك إن احنا نصلي الخمس صلوات دول قال اللهم نعم وأخذ يذكر فرائض الإسلام فريضة فريضة كل مرة يحلف النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له أنشدك الله قال لك كده في زكاة في صيام في حج في كذا وكذا وكذا إلى أن فرغ من شعائر الإسلام فلما فرغ استشعر صدق النبي صلى الله عليه وسلم فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وسأؤدي هذه الفرائض وأجتنب ما نهيتني عنه ثم لا أزيد هم دول بس كفاية عليا أوي دول ثم انصرف راجعا إلى أهله فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن يصدق دخل الجنة محل الشاهد بقى إيه عمل إيه بقى ضمام فأطلق عقاله وذهب إلى أهله فكان أول ما تكلم به بينهم أن قال بئست اللات والعز دخل يشتم بقى قالوا ما هي ضمام من أولها كده دخل تشتم اتق الجزام اتق البرز ده انت هتروح في ستين داهية هيجي لك يا ابني كذا وهيحصل لك كذا وهينزل عليك اتق الجزام اتق الجنود بالراحة قال ويلكم إنهما والله ما تضران وما تنفعان وإن الله قد بعث رسولا وأنزل عليه كتابا وإني أشهد الله أنه لا إله إلا هو وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وقد جئتكم من عنده بما آمركم به وأنهاكم عنه بيقولوا فوالله ما أمسى من ذلك اليوم في حضرته أهل كلهم القبيلة كلها من رجل ولا امرأة إلا وقد أسلموا جميعا فقال ابن عباس فما سمعنا بوافد قط كان أفضل من ضمام ابن ثعلبة هو أول حاجة عملها إيه حس إن الدين ده حمل لازم يوصله للناس إن دعوة الإسلام دي ما ينفعش إنها تتوقف عندي لازم أوصلها للناس لازم الخير يعم وببركة صدقه أهله كلهم دخلوا في الإسلام أحد الصحابة يدعى الطفيل ابن عمرو الدوسي سيدنا طفيل كان شاعر وسيد في قومه أهله قالوا له أنت راجل شاعر وعندك عقل ومطاع خد بعضك وروح شوف لنا برضو موضوع محمد ده صلى الله عليه وسلم فأول ما نزل قريش راح متلمين عليه قالوا له خد بالك في راجل هنا العملية عملت معاه خالص فبيقعد بقى بيسفه آلهتنا وبيقول كذا وبيقول كذا اوعى تسمعه اوعى خالص ما تدلوش ودنك أبدا عشان ده ليه كلام سحر فهو بيقول فأنا عملت كده رحت واخد بعضي وجايب حتتين قطن وحطيتهم في وداني ودخلت المسجد فالتفت فوجدته صلى الله عليه وسلم قائم يصلي فالنبي صلى الله عليه وسلم قايم بيصلي وبيقرأ قرآن هو سامع كده حاجة فبدأ ايه يقول ايه ده هم اللي يقولوا لي حاجة اعملها هو انا ماليش شخصية ولا ايه فبيقول في اول حاجة رحت عاملها رحت شايل القطن من وداني وقربت ناحية النبي صلى الله عليه وسلم وبدأت اسمع القرآن فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة راح ماشي وراه وبدأ يقول له أأنت محمد قال صلى الله عليه وسلم نعم قال له والله أنا جيت أهلك قالوا لي أنت فيك يظهر حصل لك حاجة في دماغك وبدأت تقول كذا وكذا وكذا فاعرض علي ما جئت به احكي لي بقى إيه الموضوع فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عليه الإسلام فلما سمع مقالة النبي صلى الله عليه وسلم أسلم من لحظته فقال للنبي صلى الله عليه وسلم بصوا بقى نفس الموقف هو أسلم خلاص راح قايل للنبي إيه بقى يا رسول الله إني أرجع إلى دوس قبيلة بتاعته أنا راجع دلوقتي إلى دوس وأنا فيهم مطاع أنا سيدهم وأنا داعيهم إلى الإسلام لعل الله أن يهديهم فادعوا الله أن يجعل لي آية تكون لي عونا عليهم ادعي لي بقى ان ربنا يعني يسددني كده ويوفقني وتكون معايا حجة ومعايا آية تخلي الناس دي تدخل في الإسلام حصلت له بقى كرامة من الكرامات النبي صلى الله عليه وسلم دعا له وقال اللهم اجعل له آية تعينه على ما ينوي من الخير بيقول فخرجت راجع لأهلي فوجدت بين عيني نورا يتراءاه الحاضر في الظلمه الدنيا ليل بصيت لقيت فيه نور في وجهي بدأت أقول إيه ده اللمبة دي جت منين ففهم إن في حاجة ربنا بيسدده بيها فقال اللهم في غير وجهي بلاش وش فإني أخشى أن يظنوا أنها مثلى لفراق دينهم إنه كده إيه وشي اتعمل كده شفت عشان سبت الدين أهو حصل لك إيه فتحول هذا النور من رأسي إلى صوتي كرباك معاه اللي كان بيعمل بيه الفرس بتاعه فبيقول لقيت النور ده بقى في الصوت فدخلت على أهلي فاستقبلني أبي فقلت إليك عني معاه بقى البتاع فشغالة يعني فمحدش يقدر يقرب منه يعني فقال إليك عني فلست منك ولست مني قال له يا ابني ليه بس كده بالراحة أو قال وما ذاك يا بني قال أسلمت واتبعت دين محمد ها عايز حاجة فقال أي بني إن دينك ديني فأسلم قال ثم دخلت على صاحبتي صاحبتي يعني مراته فقلت إليك عني فلست منك ولست مني قالت وما ذاك يا فلان بأبي أنت وأمي قال أسلمت واتبعت دين محمد ولست تحلين لي ولا أحل لك إلا أن تكوني على ديني ثبتها من أولها قالت فدينك ديني قال فاعمدي إلى الماء واغتسلي وتطهري ففعلت قال ثم دعوت دوسا إلى الإسلام بدأ بعد ما خلص عشيرته الأقربين بدأ بقى يخش على القبيلة كلها قال فأبت علي وتعاصت فقدمت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله خدوا بالكم بقى القصة فيها شوية دروس مستفادة ايه اللي بعدهم عن الاسلام فقلت يا رسول الله غلب على دوس الزنا والربا هم دول اللي وقفوا دعوه الاسلام في دوس والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث اذا ظهر في قوم الزنا والربا فقد احلوا بانفسهم عذاب الله قال فادعوا الله عليهم تعب منهم بقى فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهد دوسا قال فرجعت إليهم وما ملش إلى أن هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فأقمت معهم أدعوهم إلى الإسلام حتى استجاب لي منهم من استجاب شوفوا مستمر طول الفترة دي ما بيملش لغاية دلوقتي هو مصر على دعوة قومه على الإسلام حتى ولو كان فيها إيه قال وسبقتني بدر وأحد والخندق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بثمانين أو تسعين أهل بيت جاب تسعين عيلة بتسعين أهل بيت من دوس إلى المدينة فكنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فتح مكة حصل له إيه بقى كيف مات الطفيل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ظهر مسيلمة الكذاب فبعث أبو بكر رضي الله عنه السرية التي خرجت لقتال مسيلمة الكذاب فخرج الطفيل ومعه ابن له سماه عمرو على اسم أبوه عمرو ابن الطفيل بيقول حتى إذا كنا ببعض الطريق رأيت رؤيا شاف في المنام لقى إن راسه محلوقة وإن في طائر بيخرج من فمه وإن في امرأة بتحتضنه وإن ابنه بيجري وراه فقال هل تعبرونها حد منكم يفهم في الرؤية دي فقالوا أما إنه والله خير أي حد كده لا إن شاء الله مية مية إن شاء الله هتبقى تمام قال أما أنا فقد أولتها وتأويل الرجل لرؤياه من تصديق الله سبحانه وتعالى له إنك لما تطلع كده تبقى شفت رؤية وتلاقي نفسك فهمتها يبقى مصدقة فالشاهد هو قال بقى أما حلقي رأسي فقطعه وأما الطائر فروحي هتخرج وأما المرأة فالأرض تحفر لي وأدفن فيها فقد رجوت أن أقتل شهيدا وأما طلب ابني إياي فلا أراه إلا سيغدو في طلب الشهادة وسيلحقني وقد كان فدخل الطفيل يوم اليمامة في قتال مسيلمة الكذاب فقتل واستشهد ثم جرح ابنه فقاتل يوم اليرموك في زمن عمر ومات هو الآخر شهيدا هؤلاء هم الصحابة الذين أحبوا الإسلام فضحوا من أجله بكل شيء من أول لحظة هو فاهم إن معنى أن أنا أسلمت إن في حاجة لازم ستبذل لهذا الدين والسؤال النهاردة اللي احنا عايزين نجاوب عليه أنا وإنت هيبقى دورنا إيه ماذا سنقدم لهذا الدين أسماء تفك الحزام بتاعها وتعمل وتبقى ذات النطاقين تفهم إن لازم تقوم بدور عبد الله ابن أم مكتوم وكان رجلا أعمى ليه قصة خطيرة قوي في يوم القادسية والمسلمين بيحاربوا الفرس قال لهم بصوا أنا راجل أعمى فمسكوني أنا الراية يعني أنا أبقى ماسك الراية مش شايفة لما حد يجي يجروا عليا ولا حاجة وانتوا تفروا أنا هبقى واقف هبقى ثابت فقال لهم إني رجل أعمى لا أفر فادفعوا إلي الراية أمسك بها وقد كان وأمسك عبد الله ابن أم مكتوم وليس عليه حرج ومش عليه تكليف ان هو يخرج في الجهاد ولا انه يعمل حاجة من دي لكن لازم يبقى ليه دور فأمسك الراية يوم القادسية وقد استشهد فيها رضوان الله تعالى عليه فلم يصادف لا فرارا ولا ولا الأدبار لا بد من عمل للإسلام أول مجال لنصرة الإسلام يا شباب هتنصره بالتزامك أصلنا وانت لما بنقع في المعاصي ويطلع علينا حد لسه ما التزمش أو ناس على غير ملة الإسلام يقولوا والله لو كان في الدين ده خير ما كانش الناس دي عملت كده الكلمة المشهورة نرى إسلاما بلا مسلمين ونرى مسلمين بلا إسلام واحنا نقولها كده ونقعد نتفكه بيها ونقول والله ما فيش اسلام دلوقتي وما بقاش كذا وما بقاش كذا انما الناس في الغرب تلاقي عندهم اسلام اخلاقيات وناس وقتهم بيحافظوا عليه وناس عندهم كذا وكذا وكذا ونرتضي جدا الكلمتين دول ونتفكه بيهم فرحانين قوي بنفسنا كده يعني احنا عملنا خلال الاسبوع ده على السايت على الموقع الخاص بيا اللي هو منهج دوت نت عملنا استبيان وانا قلت للناس ان درسنا النهاردة من كلامكم وفعلا استجاب جمع من الناس وكتبوا رسالة حب في الإسلام وكتبوا المجال اللي ينفع ينصر الإسلام فيه وانا من كلامهم حاولت ان انا احط النقط اللي احنا نجتمع عليها عشان يبقى كلام عملي ادي كلام كنتوا مش كلامي احد الشباب كانت دي رسالته قال أنا حنصر الإسلام بالالتزام بشرع الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم في البيت في الشغل في الشارع في معاملاتي اليومية هي دي مجال اللي أنا حنصر فيه الإسلام وأنا هقول الكلام ده تطبيقه عملي احنا عايزين نطلع بروشتة عملية من درسنا النهاردة اللي مفرط في صلاة الجماعة فضلا عن الصلاة ابتداء والصلاة يوم فوق يوم تحت ولو ما تيجي تحسب الأسبوع 35 صلاة كم صلاة اتصلوا في وقتهم وكم صلاة اتصلوا في جماعة وكم صلاة كانت مستوفاة في الخشوع وخضوع 35 صلاة كده اعمل لنفسك كده ورد محاسبة يطلعوا كم صلاة النسبة وتناسب عشان بس اصل احنا ساعه ما بنيجي سيره الصلاه يا عم ما احنا كلنا بنصلي اخبار الفجر ايه اخبار الجماعات ايه اخبار الخشوع والخضوع في الصلاه ايه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في المسند وحسنه الألباني قال لا تتركن صلاة مكتوبة متعمدا فإن من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله يا نهار أبيض أنا بريء منك تتصورها؟ ناهيكم بقى عن الأحاديث اللي بتتكلم في الموضوع ده من ترك الصلاة فقد كفر إلى غير ذلك تعالوا شوفوا مجال انا هنصر الاسلام اول حاجه اهو ان انا بس احافظ على الخمس صلوات في اوقاتهم هنعمل ايه انا عايز كل اتنين تلاتة متحابين في الله نعمل خلال الاسبوع ده كل واحد يبقى ماسك يوم يصحي اتنين تلاتة على صلاة الفجر انا مش عارف احنا تربينا كده يعني انا فاكر من 15 سنة 16 سنة الاخوة اللي تربينا في وسطهم في الاول خالص كان اول حاجة يروح يأذن صلاة الفجر ويبتدي بعد كده يخرج يصحي بقى واحد واحد ويصحينا وياخد بإيدينا وكده يعني محتاجين ده محتاجين ان احنا نجتمع على معنى حلو اهو صلاة الفجر تاني حاجة انا هنصر الاسلام هوقف نزيف الدم بتاع المعاصي احنا تعاهدنا في درس لو بتحب ربنا لو فاكرين اتعاهدنا ان احنا نبطل ذنب معين معصية معينة ونعمل طاعة معينة عايزين النهاردة نعمل كده نوقف نزيف دم في معصية من المعاصي وتسمع الحديث ده وتستشعر خطورته لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى يغار وإن المؤمن يغار وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله لله المثل الأعلى معنى الغيرة ده عارف أنت ما ماشي مراتك جنبيك وفي واحد بيعاكسها تعمل إيه تروقه صح حتى لو طلع يعني حاجه كده جامده ولا حاجه برضه هتهوش معاه يعني من بعيد لبعيد نار الغيره دي تخليك بقى شايف بقى كده وتبتدي بقى عايز تعمل حاجه طبعا ربنا منزه عن ذلك لكن اقصد ربنا يغار استوجب من غيرته دي تعجيل العقاب والانتقام فالمعاصي كده يا شباب ربنا يقول أم حسب الذين اجترحوا السيئات بص كلمة اجترحوا دي هي المعصية بتجرح فيا اه بتجرح أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ربنا يقول ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به عشان كده بعض العلماء يقولوا من ظن أنه لا يعاقب على ذنب فهو مجنون إلا بحالة واحدة طبعا أنه يستدرك أمره ويتوب من قريب تبص عليها وانت ماشي وبعد شوية يوه استغفر الله كترة العملية مش مشكلة إن الله لا يمل حتى تمل يا عم الشيخ ده أنا بعملها يعني ده كده هتحتاج مني في اليوم الواحد 2000 3000 مرة لو تبت من قريب الأمر يبقى هين اوعى تحت أي ظرف من الظروف تيأس من رحمة ربك اوعى أنا يعجبني جدا وبحكي قصة الراجل ده يمكن كتير جدا في الدروس الحديث في مسند الإمام أحمد إسناد حسن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل يسرق بالنهار ويقوم الليل بالليل أنا عاجبني الراجل ليه؟ إنه بيعمل الذنب بيعمل كبيرة قال صلى الله عليه وسلم لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ضايع اهو بيسرق في النهار لكن برضه عنده نفس لوامه يجي بالليل ويروح مصلي قيام احنا نقول على الراجل ده ايه منافق صح النبي ما قالش كده صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم قال ستنهاه ما تقول صلاه الليل هتنهاه هو ده يا شباب اوعى تيأس من نفسك افتح باب خير انت مش قادر تبطل الذنب ده اعمل عمل خير في اتجاه تاني تنفع انت تعمل اي مشروع بر اي مشروع تشارك في مش عارف صدقات تطلع تاخد بعضك وتروح ملجأ وتفرق شوية حاجات على اليتامى يمكن تكون هي دي ربنا سبحانه وتعالى يطلع على صدق في انك بتطلب رضاه بس انت مش قادر على نفسك يكون ده السبيل فاهمين يا شباب بس المهم الكلام ده لما يتسمع كده ما يبقاش حق ربنا بقى ان احنا نمكر بيه ازاي ما هو فل قوي اهي بيقول لك اسرق في النهار وبالليل قيم الليل خلاص خلصت ما هو في كده يقول لك خلاص انا كل سنه هعمل حج واعمل كذا واعمل كذا وكله بيتمحي وبعد كده نجيب من تاني وهكذا يسمع انه مثلا تبدل سيئات وحسنات يقول لك ايوه اعمل حاجات كبيره كده عشان لما تتبدل تبقى كويسه فطبعا ده اسمه مكر وده خطورته ايه يا شباب ان الذي يمكر يمكر به واخطر حاجه النهارده موت الفجاه انا بقولها كتير والله خلال هذا الاسبوع قلت لكم الاسبوع اللي فات كان فيه اربع حالات الاسبوع ده خمس حالات لسه امبارح انا كنت مع شباب كده الولد شاب عنده 23 سنه بطل مصر في ال water polo في كره الماء 23 سنه ما فيهوش اي حاجه كان راكب عربيه قال لصاحبه انا هعدي بس اجيب حاجه كده من هنا من كشك هنا هجيب شويه حاجات عدى جاب بيلف لقوا حاجه بتترزع هو بيقولوا طبعا ما شاء الله كده طول بعرض يعني بصوا عليه لقوه مات كده بيقولوا ما جالوش برد رياضي فما شاء الله صحته زي الفل الشباب كان منهار تماما هي العمليه بجد كده ده ما كانش في حاجه ممكن تيجي كده من غير مقدمات ما يحسش مش قبلها ب 40 يوم بيحس مات ده بقى موت الفجأة النبي صلى الله عليه وسلم قال موت الفجأة أخذة أسف وكان يستعيذ بالله من فجأة النقم نسأل الله تعالى أن يكون دي حسن خاتمة ليه لكن أنا قلت للشباب امبارح كده لكن لنا ولا أنت نتمنى نبقى كده على الأقل يبقى في فترة تلحق تستعد فيها تلحق تقول الشهادتين تلحق تعمل أي حاجة إنما مرة واحدة كده فاوعى تسمع الكلام ده فتلعب وتمكر لا خليك مع ربنا صريح قول أنا غلبان وضعيف ومش قادر ماشي وخد بإيدي يا رب وما ملش من الطريق يا رب هيفتح لك الباب حتى ولو بعد قد إيه هيتفتح الباب ويحبب إليك الإيمان ويكره إليك الكفر والفسوق والعصيان قول لي مش قادر أسيبها مش قادر اتكلم في أي حاجة إلا